اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة
وصلنا بسرعة للاجتماع الأخير في هذا المؤتمر ودايما الأيام الحلوة في البرية بتعدي بسرعة محطات حلوة بس على السريع ممكن السحابة تتوقف فترات طويلة في محطات مش مسرة كتير لكن اللي عزينا أحبائي إنها رحلة رحلة والرحلة قصيرة وهيجي يوم يبقى هو ده آخر يوم في الرحلة والرب جاي ويمكن يجي حبيبنا اليوم هنختم التأملات الحلوة بتاعتنا في هذا المؤتمر بالحديث عن النذير نقرا من سفر العدد أصحاح ستة سفر العدد أصحاح ستة وكلم الرب موسى قائلا وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم اذا انفرز رجل او امراه لينذر نذر النذير لينتذر للرب فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا ياكل عنبا رطبا ولا يابسا كل ايام نذره لا ياكل من كل ما يعمل من جفنه الخمر من العجم حتى القشر كل ايام نذر افترازه لا يمر موسى على راسه الى كمال الايام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر راسه كل ايام انتظاره للرب لا ياتي الى جسد ميت ابوه وامه واخوه واخته لا يتنجس من اجلهم عند موتهم لان انتظار الهه على راسه انه كل ايام انتظاره مقدس للرب عدد 13 وهذه شريعة النذير يوم تكمل أيام انتظاره يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع فيقرب قربانه للرب عدد 18 ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع راس انتظاره وياخذ شعر راس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحه السلامه امين النذير كلمه معناها مكرس شخص كرس نفسه طواعية للرب. وأرجو أن نعرف الفارق بين التقديس والتكريس. فالتقديس معناه تخصيص. أنا ممكن أخصص إناء عندي في البيت مثلا للبن أقول الإناء ده بتاع اللبن فلن يستخدم في غرض آخر بس الإناء ده ممكن يبقى مليان باللبن وممكن يبقى فاضي تقديس تخصيص التكريس ملء التقديس أن أتخصص للمسيح أنا لك ولغيرك لن أكون لكن التكريس معناه أن يملأ المسيح قلبي أفكاري عواطفي مشاعري يسود على كياني كله يشغل خيالي وافكاري يحل المسيح بالايمان في قلبي الفكرتين اشوفهم في سفر النشيد اصحاح اربعه اخت العروس جنه مغلقه عين مقفله ينبوع مختوم ده تقديس لكن في اخر الاصحاح هي تقول لياتي حبيبي الى جنته وياكل ثمره النفيس تعال يا حبيبي لتستمتع بجنتك انت اللي تعبت انت اللي غرست انت اللي عملت كل شيء انت من حقك ان ترى من تعب نفسك وتشبع فتعال الى جنه حياتي فهي ملكك تعال لكي تجد ما يسرك وما يشبعك انها حاله قلب عمران بالمسيح ومشغول بالمسيح وسعيد مع المسيح أرجو أنه يكون واضح يا أحبائي في أذهاننا أنه كل مؤمن حقيقي خلص بالنعمة خلص عن طريق أمرين نشوفهم في رومية عشر إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص احنا كلنا خلصنا ب... عن هذا الطريق توقفت طويلا أمام المقطع الأول يعني ايه أنا اعترفت بفمك بالرب يسوع طب وايه المشكلة في الحكاية دي وهو مين مسيحي مش معترف بالرب يسوع حتى المسيحيين بالاسم لكن أحبائي رأيت أن ما يقصده الروح القدس شيئا اخر بعيد وعميق وصعب ان اعترفت بفمك بربوبيه المسيح الاقرار العملي ان المسيح رب على حياتي من الان فصاعدا كل يوم وطول اليوم هو رب وإذا هو رب أبقى أنا إيه؟ عبد. رب يعني سيد. يعني صاحب الحق وصاحب السيادة. أنا مش حر نفسي، أنا من الآن فصاعدا يا ليت جملتي عبد يطوع. أنا من الآن فصاعدا سأعيش لك عمري باحثا عن فكرك كي اطيعك اختيارا احيا طوع امرك انت تقول وانا عبد يطوع انت رب انت تؤمر واللي انت تقوله على عيني وعلى راسي هو ده النذير انه شخص يحترم ربوبيه المسيح ما أقل المؤمنين اللي عايشين فعلا تحت سيادة المسيح الفعلية هم خدوا من المسيح انه مخلص بس وانه راعي وانه بيسدد اعوازهم وانه حلو ورفيق في الرحلة لكن نسيوا الجزئية الاولى في القصة دي ان اعترفت بفمك بربوبيته لقد أقامه الله من الأموات رأسا ربا ومسيحا رئيسا ومخلصا في المستقبل ستكسو باسم يسوع كم ركبة كل ركبة ويعترف كم لسان كل لسان أنا يسوع رب اللي احنا بنعمله من النهاردة ده الإقرار بأنك رب من الناحية العملية أنت رب كل فم في المستقبل سيجبر على الاعتراف أنه رب لمجد الله الآب شاول الطرسوسي في أول لقاء لما ظهر له الرب في الطريق وأبرق حوله نور أفضل من لمعان الشمس وسمع الصوت بيناديه شاول شاول لماذا مش تضطهدهم لكن لماذا تضطهدني قال وهو مرتعب ومتحير من انت يا سيد الذي انا اضطهده قال له انت بتضطهد مين قال له انا بضطهد واحد اسمه يسوع قال له انا يسوع انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفس مناخس بصوا بقى القرار اللي خده في اول لحظه يلي ظهرت لي من المجد بالروعه دي انت رب يا رب مع انه قال له انا يسوع مش قال له يا يسوع ماذا تريد ان افعل لا لكن يمين يا رب ماذا تريد ان افعل ده انا من الان فصاعدا انت رب في حياتي وهحترمك وهراعيك وهعمل لك الف حساب فانت رب وانا قانع جدا وباختيار ان اكون عبد ليك من هنا يبدا التكريس يا احبائي هل نقبل المسيح في سفينه حياتنا باعتباره احد الركاب المصاحبين لنا في الرحله لكن انا اللي ماسك الدفه وانا اللي بقود وانا اللي بعمل كل حاجه وانت معايا يا رب ينفع لا ما ينفعش ابدا اذا قبلته في سفينه حياتي فعلي ان اسلمه الدفه والزمام والقياده وكل شيء وانا تابع ليك يا رب انا تابع ليك البعض بيعطوا للرب العشر والبعض يعطونه ليس عشرا بل عشور ويعتبروا ان ده كده رضا قوي يعني احنا كده عملنا بالزيادة وربنا يحاسبنا على الفرق بقى هي القصة كده يا احبائي اطلاقا عمرها ما كانت كده ولا هو ده التكريس الرب مش عايز ان انا اديله اشياء لكن هو عايزني انا وعايز يمتلك المزيد مني انا ما هو سهل ان انا اروح اعطيله شوية حاجات وابقى انا بعد كده بحريتي يعني ليك عندي حاجات انا هديها لك في الوقت في الفلوس في, في الجهد في اي شيء وانا مش هقصر يعني اللي, اللي ليك هديهولك بس الباقي ده بتاعي ما تقلبش ورايا ما تشوفنيش انا هعمل ايه فيه انا حر انت خدت اللي ليك وسيب لي الباقي حتى لو قليل بس سيبني بحريتي اعمل اللي انا عايزه مفيش حاجة اسمها حريتي من هنا ورايح فإن جملتي عبد يطوع العشر ليك العشور ليك كل شيء ليك أنا كلي ليك فأنا لك فأنا لست لذاتي ليس لي شيء هنا في كتاب اسمه ليس إسحاق فقط بل أكثر معرفش وصل عندكم ولا لا الفكرة فيه يمكن العنوان مش واضح قوي الفكرة فيه برضه زي ما بقول إنه مش اللي قدمه له حتى لو كان إسحاق وإسحاق قليل ده إسحاق ده أغلى حاجة أوكي بس هو مش عايز إسحاقك لكن عايز المزيد منك انت أن تقدموا أجسادكم دي أصعب حاجة يا أحبائي دي أصعب حاجة فعلا أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية درس الإماتة لرغباتي الطبيعية وإرادتي لذا وأنا حي على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك بحبك ومش هستخسر فيك أي شيء وبقدم كل شيء ليك يا رب ليه ساعدني على كده حاجتين باعث للضمير وباعث للقلب والاتنين في كورنثوس الثانية خمسة الباعث الأول للضمير اللي شجعني إني أتكرس بالطريقة الحلوة دي كورنثوس الثانية خمسة عشرة لأننا جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح وينال كل واحد بحسب ما صنع بالجسد كله بحسابه أنا عشت هنا أمين ليك يا رب عشت أضبط نفسي كل يوم إكراما ليك عملت إكراما ليك وما عملتش حاجات برضو إكراما ليك يعني إيجابيا عملت لك أشياء إكراما لاسمك وامتنعت عن أشياء كان ممكن ترضيني وتبسطني وغيري بيعملها بس انا ما رضيتش اطلاقا اعملها اكراما ليك يقول يا حبيبي كله متسجل كله متسجل موقف موقف انت اكرمتني انت شرفتني في مواقف معينه انت وقفت في صفي والشيطان خزي لما انت احترمتني وانا مش ممكن انسى اللي انت عملته انت تعبت وانت خدمت وانت جاهدت وانت كان وقتك الثمين الضيق مش بتستخسره فيا كانت اموري اغلى من امورك في رحله حياتك القصيره يا ما في مؤمنين حلوين صدقوني يعني من ضيق الوقت يعمل كل حاجه تخص الرب وهو عنده حاجات بسيطه محتاج يعملها مش طايل يعملها طب زي بعضه ما لحقتش النهارده ان شاء الله بكره اعملها يجي بكره ومشحون ومفيش وقت بس امور الرب ابدى واغلى هاجلها يوم اتنين تلاتة اسبوع وانا كل اللي عايزه نص ساعة بس مش طايل اعمل فيها حاجتي الشخصية بس حاجة الرب بتتعمل الرب بيقدر الرب بيقدر ولا يمكن الرب ينسى واحد في عز تعبه لكن ميعاد الاجتماع ده ميعاد مقدس أنا ممكن أروح وأرتاح لكن إخواتي مجتمعين وفي محضر الرب إزاي أنا أفصل نفسي عنهم هسوق مشوار بعيد جدا وأنا منهك وتعبان لكن زي مش خسارة في الرب اللي بعمله مش خسارة والرب بيقدر وبيكتب كل حاجة وأمام كرسي المسيح كل شيء هيبان كأس ماء بارد باسمه لن يضيع أجره مش ده يشجعنا يا أحبائي باعث للضمير الوقت قليل قوي الوقت قليل قوي والوقت بيتناقص كل يوم اليوم هو أول أيام حياتنا الباقية الماضي لن يعود حط في ضميرك الامر ده وشوف بقى هم شويه قليلين قوي عمالين ينقصوا كل يوم النهارده اول يوم في شويه اللي جايين لغايه ما الرب يجي فهل على الوكاله نحن امناء قدام كرسي المسيح هقول يا ريت عملت اضعاف كده انا ضيعت اوقات وضيعت فرص وكان في ايدي اعمل حاجات لكن ما عملتش لسبب او اخر لن نندم على ما عملناه لاجل المسيح ده باعث الضمير لكن في باعث تاني برضه في كورنثوس الثانية 5 14 مش اني هاخد اجرة والمسيح هيكافئ و هيدي اكاليل على اللي انا عملته لكن عدد 14 يقول لأن محبة المسيح إيه؟ تحصرنا يا حبايب مش أجرة أجرة إيه؟ أنا بتكرس للمسيح وبخدم المسيح عشان أجرة لا لطمع في أجرة أيوه هو هيقدر وهو مش هينسى صحيح لكن في بعث للقلب بقى إني يلا حبيتني بالمنظر ده وضحيت لأجلي بالشكل ده انا بحبك قوي وانت غالي قوي وانا مديون لك طول عمري انا مديون لك ربي بعمري ده انا ما اقدرش اعمل معاك اقل من كده ادي معنى محبة المسيح تحصرنا ان لها قوة حاصرة للقلب بحيث اني احس ان انا ما اقدرش امام هذا الشخص ما اقدرش اعمل اقل من كده من غير أجرة ومن غير مكافأة ومن غير حاجة أبدا أنا مديون هذا هو باعث القلب التكريس اختياري والانتظار اختياري إذا مفيش إجبار في الموضوع وده أحلى ما في القصة إن أنا بعملها حبا في المسيح أنا بحريتي شوف يا حبايبي أنا كنت وأنا عبد للخطيئة أنا مجبور ان انا افعل ارادة سيد قاسي رديء بي بيشدني باللجام وانا مش قادر اتفلفص منه ولا اقول لا ولا اعترض لكن النهاردة المسيح حررني واطلقني وسابني بحريتي ما قاليش حاجة لكن انا ابص يمين وابص شمال انا عايز شخص اتبعه واخدمه شخص يكون سيد في حياتي هلاقي احلى منك يا رب ايوه انت حررتني لكن انا بسرور سيدي اطيعك تكرر كلمة للرب عن النذير ثمان مرات فهو قبل أن يكلمنا عن هو ما يعملش إيه ما يعملش إيه ما يعملش إيه ثلاث حاجات سلبية لكن هو النذير سلبي بس او انا ما اعملش وما اعملش وما اعملش لا انا اعمل في الاول ايجابيا وبعدين ما اعملش فانا للرب ايجابيا وسلبيا زي ما هتكلم عن الثلاث علامات اللي بيميزوه اللي يساعدني بقى وارجو ان انا نصحصح شويه في الجزئيه الصغيره دي بس بعد كده عايزين تناموا ناموا اللي يساعدني اني اتكرس بطريقة ايجابية رائعة منظرين المنظر الاولاني منظر المسيح المعلق على الصليب وانا بتأمل فيه هل جلست في هدوء ونظرت للعلاء وتاملت صليبا بين ارض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صالبيه بصلاه ودعاء ايه القصه القصه ان الشخص المعلق بين ارض وسماء العالم رفضه العالم أبغضه العالم لفظه العالم قال له مالكش مكان لراسك ولا ليك مكان لرجليك في الأرض احنا مش عايزينك إطلاقا العالم فرغ كل شحنات المرارة والعداوة فيه فصلبوه معلقين إياه على خشبة والمعلق ملعون من الله يعني ميتة الصلب فيها معنى التعيير والتشهير والكراهية واللعنة كانوا لما يقتلوا واحد ما يكتفوش بكده لكن يعلقوه على خشبة إمعانا في الكراهية والتشهير والتعيير هم عملوا كده فحبيبي أنا مين اللي عمل كده العالم العالم عمل كده في أغلى شخص على قلبي اللي حبني وفداني ومات علشاني موقف العالم منه بالشكل ده وانا باصص عليه كده وباصص على موقف العالم منه صدقوني مهما كان العالم ليه جاذبية او بريق واحد قال التعبير الجميل ده قال العالم له بريق لكن ليس له رحيق صدقوني هي كده بالظبط له بريق يجذبني واجري ورا دي واجري ورا دي واجري ورا دي لكن كل ما اروح لحاجه الاقي ما فيهاش رحيق ابدا فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس واحد شبهها بمنظر قال زي ما يكون زوجه الزوجه دي كانت تعيش مع زوج فاضل بكل معنى الكلمة شخص حلو جدا مفيش زيه كانت تعيش في مدينة في أحد شوارع المدينة لكن أهل هذا الشارع كانوا أشرار جدا وأردياء جدا فأبغضوا هذا الزوج المحب الفاضل وتآمروا عليه وقتلوه في هذا الشارع وهي شافت المنظر ده بصوا بقى لسنين العمر القادمة ايه مشاعرها ايه عواطفها وهي معدية في الشارع ده هل يمكن ان تشتهي شيئا فيه إذا الشارع ده كان مليان فترين عواطفها ترتاح إنها تقف تتفرج على حاجة فيه الشارع ده ارتبط في أعماقها بأبشع شيء ممكن يحصل أنا الشارع ده مش عايزاه نهائي بس أنا مجبرة إن أنا عايشة فيه بس أنا بعدي فيه بالرجل دون أن أشتهي شيئا على الإطلاق من هذا الشارع مش عايزة منه حاجة أبدا الشارع ده اللي قتل حبيبي وأبغضه حتى الموت ما يلزمنيش إطلاقا مهما كانت جاذبياته من هنا أحبائي نفهم أن الصليب يحرر عواطفي من سيطرة هذا العالم من جاذبيات واغراءات هذا العالم اكره العالم من اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا ازاي اربط نفسي بالكتله والنظام اللي صلب المسيح ازاي احط ايدي في ايده وانا شايفهم قتله للمسيح هم دول اللي عاجبني سكان واهل هذا الشارع هم دول اللي انا مبهور بيهم يا ما مؤمنين حوليه وقد ايه الرب صعبان عليه يا احبائي هم دول يا حبيبي اللي انت عاجبينك وفرحان بيه وعايز تتشبه بيهم نظرة واحدة للمسيح المصلوب تفك قلبي وتحرره من سيطرة هذا العالم اطلاقا ما اقدرش اتعامل مع هذا النظام انا مجبور لان عايش فيه بس انا قانع تماما بان انا مش من هنا ولا قاعد هنا ولا يلزمني منه حاجة اطلاقا ساعبر فيه بالرجل لكن عالما اني غريب ذاكرا انك ربي سوف تأتي عن قريب قلبي معاك انت مش من هنا وانا حبيبي مش من هنا زيك انا انتمائي ليك عواطفي وقلبي معاك ده المنظر الاول المنظر الثاني منظر مسيح في المجد هبني الان اعرف حق قدرك لما بص عليه بعد أن قام من الأموات يشق السماوات صاعدا في هالة المجد والله بيرحب بيه في السماء ويقبله إلى يمين عرش العظمة في الأعالي ويقول له اجلس عن يميني في كرامة في مجد وأنا شايف الآب بيرفعه ويعليه ويمجده ويكلله بالمجد والكرامة ويجلسه في أعلى مكان وأنا شايف إن ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له وأنا شايفه عالي وسامي جدا وأنا شايفه موضوع سجود السماء تردد السماء مدح ما فعل رايف باصص كده اقول له ياه ده انا مقصر في حقك تقصير يا رب ده انت تستحق كتير قوي ده انا مهما عملت يا سيدي انت كرامتك ومقامك واللي تستحقه واللي يليق بيك اضعاف اضعاف اضعاف اللي انا بعمله مهما وصلت الى قياس من التكريس والحب للمسيح لما اشوف مكانته في السماء شكلها ايه احس ان انا مقصر جدا احبها لنضن عليه بمحبة او عواطف او وقت او تعب او فلوس غالي وعالي كريم جدا انا ما اعرفش حق قدره بالتمام لكن انا بتعلمها الحكايه دي لما اشوف الاب عمل معاه ايه هبني الان اعرف حق قدرك والاب يكشف لي بالروح القدس عن عظمه ومجد هذا الشخص مش ممكن مش ممكن احس مدى الحياه اني انا مهما عملت قليل في حقك يا رب أنت تستحق أضعاف أضعاف أضعاف إزاي أهين اسمك وانت مجيد بالشكل ده بإني أضن عليك أبخل بأشياء ما تسواش إزاي أرضي نفسي أو أرضي الآخرين على حسابك وأنت مجيد بهذا الشكل أجي بقى وأشوف أنه إيه اللي كان ما يعملوش النذير النذير كان ما يعملش ثلاث حاجات ما يشربش خمرة ولا يتعامل مع نتاج الكرمة كله ولا ياكل عنب رطب ولا يابس ولا كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر الحاجة التانية انه ما يقص الشعر لا يمر موسى على رأسه كل أيام انتظاره مقدس للرب ويربي خصل شعر رأسه والحاجة الثالثة انه لا يتلامس مع جسد ميت يعني ايه ما يشربش خمرة من شهادة الكتاب عن الخمر انها تفرح قلب الانسان من هنا نفهم ان الخمر اشارة الى المسرات العالمية والافراح الارضية النذير متعفف بيدوس بعز على كل المغريات مش بيبص لها وعينه فيها وريقه بيسيل عليها بس اصل يعني الاخوه بيقولوا يعني كده يبقى عيب كده يبقى عيب دوطيت قوي هما الاخوه بيقولوا احنا بعد ما عرفنا هذا الشخص انا مش محتاج حد يقول لي ولا كلمه تاني الفطام عن الامور الارضيه والرغبات الطبيعيه في حاجات ليها مظهر الشر واضحه وفي حاجات تبدو بريئه ما فيهاش حاجه فالعنب الرطب ما فيهوش حاجه طب الخمر عرفناه طب والعنب الرطب فيه ايه النذير ما يقولش وما هو الضرر ايه المشكلة لو عملت ما دام انا مش هضر حد ومش هزعل حد كل واحد حر مش دي مدرسة العالم ليك عليا ان انا ما اذيش حد وما اتدخلش في حريات الاخرين بس كمان ما حدش يتدخل في حريتي كل واحد هنا حر مش ما هو الضرر لكن هل الحاجة دي يا رب هتفرحك لما انا اعملها ولا هيبقى صعبان عليك مني لو عملتها ولا رشفة واحدة من خمر هذا العالم تلزمنا بتسلياته برفاهيته بإغراءاته أيا كانت سواء شريرة أو بريئة ما تلزمنيش في حاجات ضرورية طبعا أنا فاهم أننا بنستعمل هذا العالم الضرورات ولا يمكن أننا نستغنى عن أساسيات في الحياة باخدها برضو من العالم بس دي عاملة زي جدعون فاكرين جدعون في قضاء سبعة آه كان معاه عدد كبير قوي لما ضرب بالبوق اجتمعوا دول هياخدهم ويروح يحارب بيهم المديانيين رب قال له لا دول كتار قوي قول لهم يا حبيبي اللي خايف يرجع كانوا 32 ألف رجع كم واحد 22 ألف دول ايه دول دول اللي خايفين والخوف هنا عدم إيمان رجعوا عدم الإيمان أرجع 22 ألف أترى الحكاية مش بالزحمة ولا باللمة ولا بالأعداد الكبيرة عشر تلاف حلوين برضو مش وحشين عشر تلاف قال له لا دول كتار تعالى أنا بقى أصفيهم عند المية أنت ما تقولش لحد حاجة يعني ما تقول لهمش مين حلو ومين وحش مين ينفع ومين ما ينفعش أنت سيب كل واحد يتصرف بتلقائية لوحديه خدهم عند المية وهم أصلي مجموعتين مجموعة أول ما يشوفوا المية هيركعوا ويشربوا براحتهم وكل واحد فيهم عايز ينهل أكبر قدر من المياه المنعشة اعزله لوحدي وفي مجموعة انت ما تقولهمش بس انت هتلاقي فيهم بتلقائية ان شوية هيروحوا قاعدين واخدين بايديهم ويرتشفوا بألسنتهم على السريع يا دوبك كده ايه يعني بق ميه بس ويروح ايه ماشي ده رايح حرب قال له اللي يعمل كده اعزله لوحديه وجدعون واقف يتفرج عليهم لإيه تسعة آلاف وسبعمية واحد ركعوا عند المية وما صدقوا ما لقيوا المية وعايز يترستق وهو بيشرب وأكبر قدر من المتعة ده مش شر على فكرة المية مش خمر لكن دي مية بس حتى المية احنا القليل يكفي في الرحلة القصيرة احنا نبات صحراوي والنبات الصحراوي كثرة المياه تفسده والمؤمن المسيحي كثرة التدليل تفسده ينفعش معانا كده لكن ينفع معانا اننا نرتشف يعني ايه ياخد بايده يعني انا اللي اتحكم في الحاجات مش هي اللي تتحكم فيا الاكل النوم اللبس الفسح التسليات الاجتماعيات العلاقات بما في ذلك العلاقه الزوجيه المقدسه القليل يكفي في الرحلة القصيرة هل ما عندناش تعويضات يا أحبائي نلاقي فيها مسرات لنا؟ لا عندنا طبعا لأن حبك أطيب من الخمر أنا لما أجرب ده وأجرب ده قد إيه هستمتع بمحبتك قد إيه هسعد بيك يا رب مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني أو مستني كلام هيطمني ويسعدني أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني لكن أنا بلاقي فيك التعويض الشوق جرحني نشيد اتنين لكن لما اتجرحت من الشوك ارتميت عليك ولقيتك انت التفاح انت حلو جدا انت التفاح بين اشجار الوعر انت التعويض حبك اطيب من الخمر جعلت سرورا في قلبي المؤمن سعيد جدا وبيدوس بعز لانه يمتلك امور غير منظوره بس امور حقيقيه هو فاهمها كويس قوي جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم القديسون الذين في الأرض والأفاضل مش ده تعويض يا أحبائي أنا ممكن أتحرم من بعض الأشياء لكن هلاقي تعويضات في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا أمامك شبع سرور شوفوا قد ايه مسرات للمؤمن يستطيع ان يجد فيها تعويضا شوف المرنم بقى يقول له فلا جوعني ليك واشبعني بيك اشبعني ربي بفيض غناك فلا احتاج في اي جوع ان اشبع من سواك ولا احتاج في اي ضيق ان ابحث عن سواك في سفر التثنية 29 عدد 6 الرب علم شعبه درس مهم قوي قال لهم وانتوا في رحلة البرية الطويلة الأربعين سنة دول لم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا عايز يقول لهم ايه متوا ما كانش في عيش مفيش خبز حرفي ولا في خمر حرفي ما انتوا ماشيين في صحراء في بريه انت لا بتزرع ولا بتقلع ولا عندك حاجه ابدا لكن انت طول الأربعين سنه كنت بتعتمد على المن المن بس حد مات بسبب انه مفيش خبز ومفيش خمر ابدا رب عايز يقول ايه للشعب ان في رحلة البرية انا الشبع انا الفرح وما تدوروش على حاجة تاني غيري وانا اكفيكم دانيال اللي امتنع عن قطايب الملك وخمر مشروبه كان منظره ايه منظره منور زي البدر يومه بعشرة يعني خلال أيام قليلة بان الفرق بينه وبين الباقيين يا النضارة ويا الجمال ويا الصحة ويا الحلاوة من غير قطايب الملك ومن غير خمر مشروبه مين ما يشربش خمرة تاني ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر واحنا واحنا ملوك وعظماء ليس لك أن تأكلي طعام مصر الأول فطمت عن مصر لما لا تكتفي محفوظة من ربك الحفظ الخفي كنوزه يبدي لك من حبه المشترك الكهنة ما يشربوش خمرة لويين عشرة عدد تمانية يقول الكهنة ما يشربوش خمر علشان يقدر الكاهن يحتفظ بحواسه مرهفة حاسة التمييز بين الخير والشر بين الطاهر والنجس لأنه لو أدمن الخمر ووقع تحت هذا التأثير هيضيع التمييز منه فلا يطلب المقدس ولا يرفض النجس عشان احتفظ بالديسيرنمنت المظبوط الروح يحكم في كم شيء في كل شيء وعشان احتفظ بالحواس الروحية مش متبلدة لنحذر من أن ندمن المسرات العالمية حتى البريئة بصوا على مراسي أرمية أصحاح أربعة يتكلم عن النذيرين يقول يا خسارة النذيرين كان نذرها أنقى من الثلج شوفوا البياض والحلاوة اللي كانوا فيها أيام ما كانوا في حالة الانتظار لما ضاع الانتظار ذهبت النضارة اللي كانوا أنقى من الثلج صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد اللي غير الحالة ضاع الانتظار طبعا أقوى صورة للحكاية دي شمشون شمشون مش ده النذير الأول في الكتاب المقدس أول من طبقت عليه شريعة النذير كانت البداية حلوة جدا عندما كبر الصبي وباركه الرب وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين سرعة وأشتؤول لكن النذير الأول أبص ألاقيه بيتصرف تصرفات في منتهى العجب رايح يجري على كروم تمنة ملك يا حبيبي والكروم ملك والكروم وأنت عن الخمر والمسكر تفترز ولا تشرب ولا تأكل عنب مالك وكروم تمنة ريقه بيسيل عليها وشويتين رغم التحذيرات الإلهية أحبائي طلع له أسد في الطريق أسد في الطريق يزمجر للقائه شوفوا الرب ع- ما بيسيبش لكن بيحط علامات تحذيرية علامات تحذيرية علامات تحذيرية أمامك خطر أنت نذير أنت هتتورط حتة توريطة أنت مش قديها ارجع مننا يغلط غلطة احنا بشر ممكن اول مرة ما يكونش حسب لها كويس لكن لسبب او اخر اتورط توريطه عادة رحمة الله تتدخل وتعدي اول مرة بسلام هو ده اللي حصل مع شمشون نزل إلى غزة إلى امرأة زانية بشع بصوا النذير بشع لكن رحمة الله الفلسطينيين أحاطوا بالمدينة وليها بوابة حديد وكمنوا ليه علشان في الصباح يقتلوه دخل برجليه هنا وادي البوابة مقفولة هنحبسه هنا ونقتله وكان ممكن يحصل بس شوفوا رحمة الله عدت بسلام أول مرة نزل إلى غزة صحي في نص الليل أو طبعا هو ما نامش قام في الليل والرب ساعده وخلع البوابة الضخمة بتاعة المدينة وطلع بيها على الجبل تصور واحد يشيل بوابة بالضخامة دي الراجل ده ما تقدرش طيب رحمة الله وإن إيده معاك رغم الشر اللي أنت اتورطت فيه ما تفوقش وتحس إنه يا رب أنت نجدتني الفلسطينيين كانوا هيموتوني لكن إن أنا أحس إن إيدك مع أنت لسه يا رب إيدك معايا رغم وحشتي عدت أول مرة بسلام بس تاني مرة ما عدتش بسلام أبداً قلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة أول مرة راحة برجليه ورب سترها معاه وطلعه بالسلامة دون ما خسائر تذكر بس كان مفروض أنه يتعظ ويرتجف من الخطية ويقف ويقول حرمت يا رب ولا يمكن أعمل كده تاني لكن استسهل الموضوع وصار أمرا زهيدا في عينيه انه يعمل الشر وفكر ان كل مرة هتتستر وكل مرة هتعدي بسلام عدت مرة عدت التانية لكن لا يمكن يا احبائي هذا الاله القدوس الذي نتعامل معه يرضى او يتهاون مع الشر ما يبقاش ده الله ابدا يجب ان نحترم قداسته الى اقصى الحدود نفس الشيء حصل مع لوط راح سدوم وهو راح من هنا وكان وشه نادي عليهم من هنا فحصلت المعركة الكبيرة واتسبى وخربت الدنيا لما هو راح وتعرض للموت وتعرض للضياع وأملاكه كلها تروح وكل حاجة في الدنيا تروح لولا رحمة الله وراح أبرام وخلصه أول مرة اتسطرت معاه دون ما خسائر تذكر وإبراهيم رجعه ورجع له كل حاجة يبص يمين يبص شمال يقول يا ده كله هيضيع أنا نفسي كنت هضيع لكن كل حاجة سليمة قد إيه أشكرك يا رب البلد دي ما تدخلش البلد دي ما يتعش فيها وكان واضح قوي صوتك ليا وده انذار حرمت ادخل البلد دي تاني وماله المذبح والخيمة اللي كنا عايشين فيها زي الفل وكنا شهادة للرب هنا قال كده يا ريت راح راجع تاني إلى سدوم أول مرة عدت دون خسائر كبيرة هو اترجف هو خد له خضة هو اتعرض واتضغط طبعا لكن في الآخر رجع سليم وأملاكه سليمة تاني مرة اطلع حبيبي من الحتة دي وبسرعة تطلع من الحتة دي لأننا مهلكان المكان طب اصبر لا مفيش اصبر اهرب لحياتك اهرب الى الجبل لئلا تهلك تاني مرة ما عدتش بسلام يلا حجم الخسائر اللي حلت بيه يحفظنا الرب يا احبائي من أن يضيع الانتظار نفس الشيء حصل مع داود أول مرة راح عند الفلسطينيين عدت بسلام بس تاني مرة ما عدتش بسلام أول مرة راح فكر إن الفلسطينيين يحموه راح عند أخيش ملك جت صمويل أول 21 أنا زهقت من شاول وغلب شاول وأنا أروح عند الفلسطينيين الفلسطينيين يحموك هو راح برجليه عند الفلسطينيين وجم عبيد الملك اخيش قالوا له ده داوود ملك الارض اللي هتفوا ده اللي قتل جلياد ده بتاعنا وده اللي هتفوا له قالوا قتل داوود ربواته ده جيب رجليه هو سمع الكلمتين دول وقلبه طب ارتجف جدا وكان هيموت من الخوف انا انا جيت لهم لا امال شاول ارحم من الجماعه دول انا جيت برجلي في الحته دي طب انا مين يحميني هنا قلبه بيصرخ للرب كتب مزمور 34 هذا المسكين صرخ والرب استمع يرفع قلبه للرب ويقول له انجدني انا انا اتورطت بس اعمل معروف انجدني وطلعني من الحته دي وانا وانت نتفاهم بره بس طلعني من هنا بالسلامه جات له فكرة بس هو نفسه ما كانش مقتنع بيها الفكرة دي ان مش ده اللي هينجيني لكن انت اللي تنجيني ايه الفكرة الفكرة خيبانة جدا الفكرة حاجة تكسف مسيح الرب المحترم ده تبقى ملك على اسرائيل ايه اللي التعسة دي اللي انت فيها يخربش على مصاريع الباب ويسير ريقه على عود ظهر بالجنون وخد كلمتين طبعا يستحقهم من اخيش ملك جات يقول له انتوا شايفين الراجل مجنون انتوا جايبين الراجل ده انا عامل بيه ايه انا محتاج لمجانين انا ناقص مجانين اتيتم بهذا ليتجنن علي اهذا يدخل بيتي امشي من الحته دي ماشي زي بعض الحمد لله طلع بالسلامة دون خسائر تذكر سليم بس تاني مرة تاني مرة اتحرقت صقلغ بالنار وبكى هو وكل الرجال اللي معاه بكاء مر أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وعلى بناته معلش أنا طولت في الجزئية دي لكن حسيت ان الرب عايز يوصل الفكر ده يا حبايب ممكن اول مرة تتستر لكن لو استهنت وكان امرا زهيدا في عيني اني امشي في السكة دي مش هتتستر ابدا ويا للنتائج اللي ممكن تحصل عموس 2:11 يقول سقيتم النذيرين خمرا يا ما مؤمنين لما يشوفوا واحد مكرس ما يعجبهمش لانه بيوبخهم فعايزين كلنا نبقى زي بعض يلا بينا نعمل زي بعض ويضيع الانتظار لكن العلامة التانية ان النذير مش بس ما يشربش خمرة لكن كمان يرخي شعره يعني ايه يرخي شعره من كورنثوس الاولى 11 نفهم ان رخي الشعر علامة الخضوع والطاعة والطبيعة تعلمنا ان الرجل الذي يرخي شعره فهو عيب له فرخي الشعر بيتضمن حمل العار لأجل المسيح يعني شخص المكرس ده طائع خاضع بيحمل صليبه كل يوم ويتبع وفي طريق هذه التبعية الطريق شائك الطريق مكلف الطريق فيه احتمال إن تبعته فماذا ألتقي أنا هنا كل عار وألام واضطهاد وعنا هيقولوا علي إيه عند هذه النقطة يتعثر الكثيرون ويقول ابدا مش هرخي شعري موقف الاخرين من خاصة الشباب الصغيرين جروب مع بعضينا بس هما بيروحوا بيتفسحوا بيطلعوا مع بعض ويسهروا مع بعض بس انا مش حابة اعمل كده او مش حابب اعمل كده اه لو اظهرت انفصالي المقدس مش هسلم منهم لان ده توبيخ ليهم ف سأحمل شيئا من عار المسيح هيقولوا علي كلام صعب جارح عندي استعداد أمشي ورا سيدي حاملا هذا العار عندي استعداد أطيع وأخضع وأحترمه للنهاية ولا هيصعب علي نفسي ومش هقدر أصمد لفترة طويلة الانفصال مكلف مدى الحياه وعايز أبطال عشان أستمر في الطريق الضيق اللي فيه حرمانات كثيرة موسى كان كده نذير راخي شعره بالمعنى الروحي ممتنع عن الخمر والمسكر التمتع الوقتي بالخطية لكن راخي شعره حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة اللي هيمشي ورا رغباته أو رغبات الآخرين في نفس اللحظة يتحلق شعره وويل له إذا جاء عليه الفلسطينيون آخر علامة أنه لا يتلامس مع جسد ميت وفيها فكرتين ببساطة أولا الجسد اللي فينا ثانيا الجسد اللي في الآخرين يعني نحن لسنا مديونون للجسد لنعيش حسب الجسد فإن عشتم حسب الجسد ستموتون لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون ارضاء الرغبات الجسديه ينجس رأس الانتظار من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فسادا لا رداءة الجسد ولا محاسن الجسد فالجسد ينبغي أن يحكم عليه بالرفض التام في يوم من الأيام شاول عفى عن عن إيه وإيه كمان خيار الغنم والبقر يعني الحاجات الوحشة ما ذبحناها وخلصنا بس دي حاجات حلوة دي حاجات محترمة قوي ازاي اذبح الحلو ده السمين ده ازاي يتذبح محاسن الجسد تتذبح ومساوئ الجسد تتذبح مفيش حاجة اسمها خيار الغنم مصر ده عمليق يا حبيبي ده عمليق هو خيار وهو مش خيار هو عمليق اللي مفيش تعامل معاه غير بالسيف للرب حرب مع عمليق من دور فدور آه الحاجة التانية طبعا ينجس رأس الانتظار إذا كنت هربط نفسي في علاقة أو شركة أو زواج بطرف غير مؤمن التلامس مع الجسد أو مع الميت ينجس إذا أربط نفسي بكتلة منجسة هذا سينجس رأس الانتظار لنحذر ولا سيما في أمر الزواج أو أي نوع من الشركة والارتباط لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين اللي يربط نفسه في علاقة من هذا النوع في نفس اليوم يكون قد نجس رأس انتظاره آخر كلمة هقولها عند اكتمال أيام الانتظار يجي النذير يجيبوه في كرامة طبعا في العهد القديم كان النذير لفترة مؤقتة الانتظار مثلا واحد نذر نفسه للرب لمدة عشر سنين مثلا وكان مفروض يكون حريص جدا ويتبع التعليمات بالمظبوط على طول على طول لغاية ما تكمل أيام الانتظار لو جه في النص وحصل أي طارئ تسقط ويبتدي يعد من الأول فطبعا لو كان حفظ نفسه تسع سنين وفاضل له سنة يزداد الحرص أكتر كل ما الحكاية تقرب كل ما يزداد حرصه أكتر ده أنا مش فاضل لي غير سنة ده أنا مش فاضل لي غير شهر ده أنا ضابط نفسي كل المدة دي خليني أضبط نفسي شوية اللي جايين والمكافأة جاي ده الدرس اللي لينا احنا كمان الرب قرب يجي والحكاية قربت قوي خلونا نضبط أنفسنا الشوية اللي فاضلين وعند اكتمال الأيام وعند مجيء المسيح الرب هيقدر شوفوا بقى يجي النذير ده يحلق شعر رأس انتظاره لدى باب خيمة الاجتماع قدام الرب يلا الكرامة ويلا التقدير إلا الله يقدر بيه شعر النذير يقدم قرابين كل أنواع الذبائح ومن ضمنها ذبيحة سلامة وش معنى ذبيحة سلامة لأن ذبيحة شركة وأصل النذير ده عاش منفصل طول عمره منفصل منفصل منفصل لكن هنا في جو الشركة مع الله وعائلة الله يجيب ذبيحة السلامة ويقدمها على المذبح ويجيب الشعر بتاعه ويحطه فين يحطه على المذبح فين على المذبح ايوه بصوا حبايب اغلى حاجه في نظر الله ذبيحه السلامه مفيش حاجه اطلاقا اغلى من كده فما يحطش الشعر فوق ذبيحه السلامه لا مفيش حاجه فوق ولا جنب ذبيحه السلامه لكن يحطه فين مباشره تحت ذبيحه السلامه يعني نمرة واحد عند الله ذبيحة ابنه طب ونمرة اتنين عند الله تكريس المؤمن انتظار الم... غالي جدا يأتي في المرتبة التالية شوفوا كرامة المسيح عند الله قد ايه ده حاجة كبيرة قوي نمرة اتنين مباشرة تكريس المؤمن مش ده يشجعنا يا حبايب اننا هو فاضل ايه احنا بنتكلم على ايه اللي فات اكتر كتير من اللي جاي خلونا نفتدي الايام القادمه ونحيا حياه التكريس الحقيقي والانتظار ذبيحه السلامه دي ذبيحه ليها رائحه سرور ولما يتحط الشعر تحت ذبيحة السلام الاثنين يطلعوا ممتزجين معا رائحة سرور لقلب الله إذا كان الرب بيقدر بالشكل ده ألا نتشجع يا أحبائي فنقضي العمر دوما في رضاه له كل المجد
اسمع دوت كوم